انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
أعزائي الباحثين عن حل للمشاكل اليومية وكمان المستعصية في برنامجنا مش بس جايبين لك حل لا جايبين لك حلول هنشتغل بيها على شقين حلول تريح عقلك وحلول تريح روحك عشان نرضي بيهم الاتنين كل ده وأكتر هتلاقوه في برنامج عقدة وحلين معايا أنا رشا جمعة
عقدة وحلين مع رشا جمعة كل يوم حد الساعة 9:30 بالليل على تسعينات FM
أعزائي الباحثين عن حل المشكلات اليومية معاكم رشا جمعة وبرنامج عقدة وحلين على تسعينات FM مستنيين اتصالاتكم على رقم 01000 42 78 94 ولأن دي أول حلقة لينا النهاردة فحابة أعرفكم فكرة البرنامج البرنامج بيتكلم عن حل المشكلات اليومية وكمان المستعصية طب احنا ليه بندور على حل؟ علشان خاطر نرتاح وعشان كده حبيت ان اول حلقة لينا تكون بتتكلم عن الهدف اللي هنوصل له لا الهدف قصدي الرحلة اللي هنمشيها الرحلة دي هي رحلة الراحة النفسية وزي ما انا قلت لكم هي رحلة بنمشيها وبنستمتع بكل ما فيها حتى المشكلات ايوه حتى المشكلات هنستمتع واحنا بنحلها علشان هي جزء من رحلتنا اللي احنا هنفضل ماشيينه وهنوصل له النهارده احنا بنتكلم عن ايه عن الراحه النفسيه ايه هي بقى الراحه النفسيه دي الراحه النفسيه دي هي قبول النفس وقبول الذات هي السكينه والسلام اللي بنوصل له هي شعور ويعني ايه شعور يعني حاجه ما بنعرفش نوصفها كده حاجه بنحس بيها لما تيجي اقول لك انت اوصف لي كده انت حاسس بايه تقول لي انا مش عارف اوصف هو ده بالظبط لما تبقى وصلت للراحه النفسيه او وصلت للشعور المظبوط الشعور المظبوط عمرك ما هتعرف توصفه لانه هو بتحسه بس في بقى نظريه آه، ابتكرتها ال- آه، العبد لله رشا جمعه اسمها 3 ته ايه هي بقى 3 ته دي 3 ته يعني تقبل ترضى ترتاح تقبل ايه تقبل نفسك زي ما هي بكل ما فيها بمميزاتها وعيوبها بحلاوتها ومرارتها تقبل كل الحاجات اللي بتمر بيها في حياتك وترضى يعني ايه ترضى بقى لما هتقبل كل الحاجات دي وهتقبل صفاتك ومميزاتك وعيوبك وكل الحاجات اللي بتمر بيها في حياتك هترضى هترضى لانك هتحس انك نسخة مميزة انت قطعة فنية ملهاش شبه وملهاش زي فهترضى بنفسك وترضى بكل اللي انت فيه وكل اللي انت حاسه فهترتاح وهتوصل للراحة الراحة اللي احنا كلنا بنسعى ليها علشان خاطر نوصل لها والراحة دي امبارح لما بعت السؤال على الصفحة إجاباتكم بصراحة كلها أكتر من روعة وكلها فعلا أنا وأنا بقراها حسيت بالراحة نفسية هي معادلة نسبية محدش فينا شبه التاني محدش فينا الراحة اللي بيوصل لها زي الراحة اللي بيوصل لها التاني فالفكرة كلها إنها حاجة نسبية وبما إنها حاجة نسبية فكل بني آدم ليه راحته الخاصة بيه ليه الكتالوج بتاعه اللي لما هيمشي عليه هيعرف يوصل لراحته النفسية بس ده مش معناه إن في حاجات هنمشي عليها برضو عشان تسهل لنا الموضوع ده وده اللي هنعرفه في الرحلة بتاعتنا وإحنا ماشيين من خلال الحلقة وخلال الحلقات كلها مع بعض فهنسمع كده آه، مقولة سيدنا علي قال إيه طلبت الراحة لنفسي فلم أجد شيئا أروح من ترك ما لا يعنيني يعني أنا قابل نفسي زي ما هي ما ببصش جنبي ما بشوفش اللي جنبي هو مرتاح إزاي ولا هو عنده إيه ولا هو شايف هو مبسوط إزاي لا كل واحد عنده الباكج بتاعته عنده ال ال المجموعة بتاعته كده ال- اللي بت- بتريحه وبتبسطه و- واللي فيها كمان مشكلاته وحياته كلها فما ببصش لنفسي انا باصص ما ببصش غير لنفسي انا اسفه ما ببصش غير لنفسي لو بصيت جنبي مش هعرف اوصل هتلخم هقع فلازم ابقى مركز على طريقي انا لوحدي علشان خاطر الطريق ده انا اللي ماشيه الطريق ده هو اللي هيوصلني للراحة اللي تخصني أنا بتاعتي أنا وبما إن إجاباتكم امبارح كانت بتشتغل على حاجتين في ناس كانت كل كلامها آه، التقرب إلى الله والصحبة آه، إن أنا أسبح وإن أنا أصلي وإن أنا برضو آه، يبقى في آم، حد بيبسطني حد بقعد معاه آم، آه، ولادي آم، حاجات كتير قوي ما شاء الله كلها أحلى من بعض فاحنا زي ما احنا شايفين ان الراحه النفسيه عشان نوصل لها لازم يبقى فيه بنشتغل على حاجه دنيويه وحاجه روحانيه وده اللي هنعرفه ونسمعه بعد الاغنيه اللي جايه
لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزدد جمالا كن أنت تزداد جمالا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما أهوى أنا ما لي وما لرضاهم سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما هو أنا لن أرضى أنا برضاهم لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى
أعزائي المستمعين رجعنا لكم تاني رشا جمعة وبرنامج عقدة وحلين ومستنية اتصالاتكم على رقم 01000 42 78 94 هحكي لكم حكاية حكاية ثلاث أولاد توائم اتولدوا وكل واحد بينهم فرق صغير في الوقت الأولاني كان طيب ومسالم جدا وهو اللي عنده قوة كبيرة جدا بس هو مسالم ومش بيعرف يتدخل في أي حاجة التاني كان هو المسيطر وبيعرف يتحكم وبيعرف ياخد قرارات وهو اللي ممشي الاتنين التانيين التالت صغير يا عيني هو جه اخر واحد وكان يا حبيبي ما بيعرفش ياخد اي قرار وكان الشخص اللي هو التاني متحكم فيه جدا وهو اللي بيقوله تعالى وروح و- ويجي و- ويعني مبهدله معاه خالص وبما انه كان الصغير كان بيسمع الكلام ما حول ولا هو ولا قوه فلما كان بيلجا للكبير كان بيروح يقول له انا اه عندي قوه كبيره جدا بس انا مش عارف اسيطر على ال- على الوسطاني ده مش عارف اعمل فيه اللي هو نزل تاني واحد يعني فراح الصغير قال له طب لازم نلاقي حل احنا مش هنفضل ماشيين كده وهو اللي ماشينا هنعمل ايه قال له هو الحل عندك انت قال له انا انا الصغير اللي مش عارف اعمل اي حاجه الحل عندي انا قال له اه انت عندك مفتاح المفتاح ده لو لقيته وعرفت توريه لاخونا ده هو اللي هيظبطه خالص وهيخليه ي- يمشي زي الفل فقال له طب انت ما تعرفش المفتاح ده فين قال له لا انا مش هقول لك على كل حاجه انا كفايه ان انا قلت لك على المفتاح دور بقى انت عليه لحد ما تلاقيه قعد يدور يمين وشمال يدور يمين وشمال المهم لقى مفتاح موجود في حته مستخبيه فراح قال المفتاح ده ايه فلقاه مفتاح اوضه دخل فتح الاوضه دي لقى فيه كركبه كتيره و... وفي اخر الاوضه دي لقى بلكونه البلكونه دي اول ما فتح حاول كده ي- يحط الكركبه دي يمين وشمال يمين وشمال لحد ما دخل فتح البلكونه دي لقى نور جامد جدا ومنظر حلو قوي وخضره كده و- ويعني منظر وبحر وحاجه تشرح القلب يعني فراح قال لاخوه الكبير انا لقيت المفتاح ولقيت الاوضه ولقيت الكراكيب فراح قال له طب خد بقى اخوك الوسطاني ويلا نوريه الاوضه دي دخل اول ما دخل الاوضه دي وشاف النور عينه جت على النور على طول على البلكونه اول ما عينه جت على البلكونه والنور والمنظر الجميل ده قال انا عايزه اوصل لها فراح اخو الوز- الكبير قال له مش هتعرف توصل لها غير لما تشيل كل الكركبه اللي حواليك دي وتحاول تروقها علشان تعرف توصل لده وابتدى يروق حته حته حته حته لحد ما ايه وصل للنور ده واول ما وصل للنور ده ابتدت حياته كلها تتظبط وابتدوا التلاتة يتصاحبوا على بعض وكان السبب في صحبتهم دي مفتاح الأوضة اللي لقاه التلاتة دول هما الروح والنفس والجسد التلاتة دول لو صاحبناهم على بعض وخليناهم يشوفوا بعض كويس هيعرفوا يوصلوا للراحة النفسية الروح هي طيبة بنفسها بس- ب- ب- بروحها كده بنفسها هي طيبة النفس هي اللي بتتحكم في الجسد وفي الروح النفس لا إما أمارة لا إما لوامة لا إما مطمئنة عشان نوصل للنفس المطمئنة دي لازم نلاقي مفتاح الأوضة الأوضة دي هي القلب القلب ده لما بنوصل له وبنعرف نشوف النور اللي جواه بنقدر نوصل للراحة النفسية وبنقدر نروق كل الكراكيب اللي احنا شايفينها حوالينا بنشوف النور اللي احنا بنبقى عينينا عليه علشان خاطر نوصل له فبيبقى المشوار سهل زي كده لما تكون ماشي في الصحراء وعارف انك معاك دليل بتمر بصعاب وبتطلع وسفاري وعربيات وتنزل بس انت عارف انك هتوصل لحاجة حلوة في الاخر هتبسطك فعشان كده بتحلي عليك الطريق ده وبتخليك شايف انا شايف ال- الحاجة الحلوة اللي هوصلها في الاخر فما ببقاش شايف التعب اللي انا بوصله هنعتبرها زي الطائر كده الطائر بيطير ومعاه جناحين لو جناح فيهم مال او اتلم مش هيعرف يطلع ولا ينزل لو طلع هيطلع ازاي من غير جناح لازم الاتنين يبقوا مفرودين وفي نفس الوقت لو هو نازل او لو مريت بصعاب في حياتك فلازم برضو يبقوا جناحينك مفرودين عشان تعرف تنزل وتقف ثابت وتكمل لو واحد فيهم مال او حسيت ان هو مش موجود ومعرفتش تستخدمه مش هتعرف تنزل تقف ثابت خالص بالعكس هتتخبط وممكن تنتهي فعشان كده احنا لازم نمشي بجناحنا ونعرف نظبط الجناحين دول علشان خاطر نعرف نوصل للراحة اللي احنا بندور عليها طيب في مقولة لجاكسون براون وده كاتب أمريكي بيقول فيها الراحة ليست دائما في تحقيق ما تريد بل في مدى إدراكك بالبركة فيما لديك يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا مش هحس بالراحة غير لأم لا- غير لما أبقى عارف إن كل اللي حواليا ده نعمة اللي أنا فيه ده نعمة ال- ال- الحاجات اللي أنا ممتلكها دي دي تخصني أنا دي نعمة ليا مهما كانت كتيرة قليلة هي بتاعتي أنا وملكي أنا وأنا الوحيد اللي هعرف أستخدمها لما أشوفها صح وده بنشوفه في الناس اللي هم يعني عندهم عندهم اي حاجه ناقصاهم في في في, في حياتهم لو هم عندهم ال- الرضا بيبقوا شايفين بتبقى انت نفسك مستغرب هم ازاي عندهم كل الابتلاءات دي ومع ذلك هم راضيين كده وعندهم الراحه النفسيه والسلام النفسي ده ده لان هم قابلين ذاتهم زي ما هي عارفين امكانياتهم عارفين ان هم عندهم اللي مش عند غيرهم معقول ازاي يعني ازاي ما عندهم اللي مش عند غيرهم مع ان هم عندهم كل الابتلاءات دي لا لان هم عندهم الرضا الرضا ده لو عندك انت بتعرف تقف قدام اي حاجه في الدنيا وده اللي بيوصلك للراحه النفسيه هنروح لايه بقى دلوقتي هنروح ازاي بقى نوصل للراحه النفسيه دي وازاي نعرف آه نمشي على خطوات توصلنا ليها من اوائل الحاجات معانا تليفون ونقول الو
الو ايوه
الو ايوه معاكي أيوة.
رشا جمعه برنامج عقده نفسيه على تسعينات اف ام الو الو
معلش استاذنك ممكن ت- توطي الصوت توطي الصوت عشان تسمعيني الصوت بعيد جدا معلش انا مش سامعه ممكن توطي الصوت من ال من ال من الاذاعه علشان تسمعيني
ايوه ايوه الو الو تمام يا ريت ترجعي تحاولي تكلمينا تاني لان واضح ان ال- الصوت عالي عند حضرتك فمش عارفه تسمعينا كويس ازاي بقى نوصل للراحه النفسيه ان الاحداث اللي مش هتعرف تغيرها تغير طريقتك وطريقه تفكيرك ليها وطريقه تعاملك معاها بمعنى يعني مثلا لو الو نقول الو ايوه
ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه انا يسرا معاكي اهلا وسهلا يا يسرا
آه انا مبسوطه جدا بال بالنهارده بعنوان الحلقه تمام آه علشان خاطر انا قعدت كتير قوي قوي لغايه لما عرفت اوصل لل... للراحه النفسيه طب كويس وقولي لنا طب عرفتي توصلي لها ازاي خدوا خدوا خبراتي بقى اتفضلي اتفضلي
آه، دلوقتي انا قعدت كتير بالنسبه لي ان الراحه النفسيه بالنسبه لي حسيت ان هي كانت اهم حاجه وكنت سايبه نفسي كده للظروف آم، اللي هو كنت بقول على نفسي ان انا موديه ومش كل شويه بحالي بس تمام بعدين آه، عرفت ان في حاجه ان كل واحد عنده القيم بتاعته وال- ونقط القوه وال passion بتاعه حلو جدا فانا طلعت فانا طلعت عندي الراحه النفسيه رقم اتنين في ال في ال في ال values بتاعتي ف وقبلها الحب فانا بالنسبه لي من اول حاجه عندي ان انا تسبب لي الراحه النفسيه الحب حلو قوي و... وبعدها عرفت انه العيله فطبعا ال... العيله والحب مع بعض هم المسببات ال- للسعاده برضو بالنسبه لي فبالتالي في في راحه نفسيه آه، بالنسبه للسترانجرز عندي حس الفكاهه بحب اقرب بقى للناس اللي عندها دم خفيف بقى نقعد نعلي على بعض في حس الفكاهه ببقى مبسوطه جدا حلو إن الناس قوي دي انت معايا.
نقلتي النقطه من النقط اللي هي بتسبب فعلا الراحه النفسيه وهي ان انا حاوط نفسي دايما بناس ايجابيين دي يعني دي من النقط اللي بالظبط، هنتكلم ده فيها بالظبط كنت لسه جايه اقول لك انه لازم لازم نبقى في وسط ناس ايجابيين انا من ساعه مثلا ما دخلت في community كلها ايجابيه انا حاسه ان حياتي مثلا اتغيرت بعدت عن كل حاجه بتضايقني واي مسببات بتضايقني وعرفت ايه الحاجات ال- ال- ال- اللي ب- اللي بت- بتهدد الراحه النفسيه بتاعتي حلو وحاولت جدا اتجنبها تماما تماما وده معناه انك وبالنسبة- لا انك لما وبالنسبة قبلتي بقى نفسك إنه- صح لما قبلتي نفسك وقبلتي وعرفتي نقاطك انت كمان وعرفتي ايه الحاجات اللي انت مهتميه بيها ده خلاكي عندك رضا بالظبط يعني انا مبسوطه جدا يعني ما شاء الله ومن ضمن الحاجات اللي بتهدد الراحه النفسيه الحسد استنوا كده وقولوا ما شاء الله الله اكبر هو مذكور يعني بس عارفه برضو ما نبقاش مركزين معاه قوي يعني
فبرضه من ضمن الحاجات اللي بتسبب الراحه النفسيه الباشن بتاعي يعني انا بحب بشوف بحب ايه في حياتي في هواياتي في حياتي حلو جدا يخلي- انت انت لخصت لنا يديني- انت لخصت لنا يا يسرا المفروض هنقوله اصلا ان برضو من الحاجات اللي احنا بنسعى لها عشان نوصل لحال- لحالتنا النف- راحتنا النفسيه ان احنا آه، نحقق اهدافنا يعني أح- من تحقيق الاهداف من الحاجات اللي بتسبب للواحد راحه نفسيه بالظبط يعني انا شفت هواياتي ايه والباشن الحاجات اللي بهتم بيها ايه بحب ان انا لو انا حسيت ان انا خلاص الراحه النفسيه مهدده بالانهيار ب- بجري على طول على اي حاجه بحبها وبتنسيني اي حاجه ممكن الواحد يفكر فيها سلبيه وبتروحي في حته تانية خالص بتخليكي مبسوطه تاني حلو جدا مبسوطة جدا بمكالمتك يا يسرا ومستنيين اتصالك مرة تانية و- ومعلوماتك كلها مفيدة جدا وضافت للحلقة ميرسي جدا ليك ميرسي جدا عايزين بقى مواضيع كتير كده تخلي حياتنا احلى ان شاء الله ربنا يخليكي وانتي دايما ابعتي لنا على الصفحة ايه اللي تحبي نتكلم فيه برضه باذن الله ميرسي متشكرين جدا ومستنياك ان شاء الله تجاوبي على سؤال الاسبوع الجاي الحلقة الجاية هن- هننزل السؤال وتجاوبي لنا عليه برضه ومستنية اتصالاتك دايما لا ضروري اتابعكم باذن الله ميرسي جدا ليكي مع السلامه
وزي ما ما سمعنا كده من من يسرا ان من الحاجات اللي ممكن تسبب لنا الراحه النفسيه هي لخصت لنا حاجات كتير من اللي المفروض هنتكلم فيها اول حاجه الاحداث اللي مش هعرف اغيرها اقبلها زي ما هي يعني ايه يعني احنا مثلا سي اتوجدنا في عيله او في ظروف آه، مش هنعرف نغيرها خلاص نقبلها ونغير طريقه تفكيرنا ليها ونحاول نطلع المميزات اللي موجوده في وسط الموضوع ده بحيث ان انا اتقبل ال- الوضع اللي انا فيه وابقى بحاول آه، اتاقلم معاه لان ده انا مش هعرف اغيره ففي حاجات انا مش هعرف اغيرها اقبلها زي ما هي تاني حاجة ان انا ما بقاش بركز على المشاكل اكون بركز على الحلول آه في مقولة بتقول آه بصراحة مش متذكرة مين تقريبا كان جون جوتمان بيقول ان امتى بحل المشكلة لما اشوف اصلا انها مش مشكلة يعني اول ما اشوف انها مش مشكلة بلاقي الحل على طول لكن طول ما انا شايفها عقدة وشايفها انها ايه ده انا مش هوصل لحل مش هلاقي الحل فعشان خاطر اعرف اوصل لحل المشكله ابتدي اغير وجهه نظري فيها واشوف لا دي حاجه انا دلوقتي مش شايفها صح واحاول اصلح آه، وجهه نظري فيها وهبص عليها من كل الزوايا عشان اعرف احلها ولو لاحظنا هنلاقي نفسنا ان احنا دايما بنلاقي حلول حلوه جدا للي حوالينا اول ما حد يجي يقول لنا انا عندي مشكله نطلع له مليون حل لكن وانس ان احنا او اول ما احنا بنتحط في المشكله دي بنحس ان احنا ايه ده لا انا مش شايف انا مش عارف انا مش عارف اتصرف ليه لان انا م- جوه الموضوع بما اني جوه فانا مش شايف فانا محتاج اطلع بره كده واعمل زي هليكوبتر آه، اركب طياره هليكوبتر وابتدي ابص على الموضوع من فوق واشوف كل زواياه علشان خاطر اعرف اوصل للحل ده وهنكمل بقيه الحلول بعد ما نطلع للفاصل ونسمع الاغنيه دي مستنيه اتصالاتكم على رقم 01000 42 78 94
النفسية محتاجة هدوء شوية وافصل من الليلة دي مع نفسي على انفراد النفسية محتاجة شوية ليا وانسى واغمض عينيا انسان انا مش جبان النفسية محتاجة اسمع اغنية تلمس مشاعر فيا تتكلم على البعاد النفسية محتاجة اسكندرية وتشوف عينيا مية وقابل ناس جداد النفسية محتاجة ناس طبيعية تقلق وتخاف عليا مش مليانين أمراض وامشي ماليش اتجاه النفسية ترتاح أول ما متع روح يا إما هتقطع في مفرمة الحياة النفسية محتاجة اسمع أغنية تلمس مشاعر فيا تتكلم على البعاد النفسية محتاجة اسكندرية وتشوف عينيا مية وقابل ناس جداد اه النفسية محتاجة ناس طبيعية ورجعنا معاكم تاني رشا جمعة وبرنامج عقدة وحلين ومستنيين اتصالاتكم على 01000 42 78 94 ونكمل مع بعض ازاي نوصل للراحة النفسية او ايه هي الخطوات اللي ممكن توصلنا ليها او تساعدنا ان احنا نوصل ليها ان انا احوط نفسي بناس ايجابية ان دايما يبقى في ناس حواليا بتدفعني لقدام وابقى لما احس ان انا في وقت من الاوقات واقع الجا لحد من الناس دي وابتدي اتكلم معاه حتى لو مش هتكلم معاه في المشكله او في الموقف اللي مضايقني لان في بعض الاشخاص او بعض الناس مش بيحبوا يحكوا عن حياتهم بس once او اول ما بلاقي روحي آه، واقع او حاسس ان انا آه، في mood مش حلو او محتاج مساعده انا محتاج ان انا اروح لحد قريب مني والحد ده يكون انا عارف ان هو هياخد بايدي ويدعمني ويقومني مش يكون ان هو آه آه لا بالعكس هيحسسني بان انا لا آم، المشاكل موجوده او ان في ازمات او كده رابع حاجه ان زي ما قلنا ان انا استمتع بالرحله الراحه النفسيه او الحياه عامه هي رحله مش هدف انا بوصل له ولو لاحظت هتلاقي نفسك في حياتك او في حياتك انت كل لما بتحقق هدف او بتحققي هدف انت بتحس يا فرحه كبيره جدا بس ها وبعدين ففي هدف تاني انا رايح له في هدف تالت انا رايح له وطول ما انا بحقق الاهداف دي انا مش ماشيه على ال- على السيراميك لا في ساعات كده مطبات بلاقيها وانا ماشي كده بس بلاقيه مره واحده في حفره فابقى مستعد لكل ده وعارف ان كل ده في الاخر هيوصلني للهدف اللي انا مستنيه حاجه كمان بقى, بقى يعني انا بطلبها منكم يا ريت تعملوها آه انك يبقى عندك حاجه اسمها اجنده السعاده او اجنده الراحه النفسيه دي بتبقى فيها ايه بقى دي بتبقى اجنده كل لما بيحصل لي موقف حلو في حياتي او بحس فيه بسلام نفسي كده او براحه اروح يبقى عندي الاجنده دي انا بكتب فيها الموقف ده علشان ايه بقى ده علشان خاطر لو جيت في وقت من الاوقات انا حسيت ان انا واقع شويه او حاسس ان بقى حواليا مشاكل كتير او حاجات مش عارفه اوصل لها معانا تليفون نقول الو الو السلام عليكم عليكم سلام
آه، ياسر معاكي اهلا وسهلا
شادين جدا فكرة البرنامج بتاعكم وطريقة إلقاكم كده بإيجابية ميرسي جدا لحضرتك طب وايه حضرتك ممكن تقول لنا ايه الحاجات اللي ممكن بتوصل لك الراحه النفسيه
يعني أكتر حاجة بتحسسني إن أنا مرتاح نفسيا ايوه ال- العطاء إن أنا أبقى أحس إن أنا بقدم للي حوالين مني كل اللي هم محتاجينه حلو أنا جدا ببقى مرتاح نفسيا وفي نفس الوقت إن أنا أحس بالحب بالمقابل حلو جدا ده ده برضه بيحسسني براحة نفسية جدا دي من الحاجات اصلا اللي سبحان الله ان اللي- يعني سبحان الله توصينا بيها انك ساعد تتساعد يعني انت آم، كنا بنعمل زي مسابقه كده في مره وكان كل واحد فينا بيروح يقول لحد كلمه حلوه وسالنا الناس انت حاسس بايه لقينا اللي بيقول الكلمه الحلوه سعيد اكتر من اللي بيسمعها ففعلا فعلاً.
السعاده لما انت بتقدمها لحد هي اوريدي بتبقى انت اللي حاسس بيها هي موجوده عندك بتقدمها انت لنفسك صح ففعلا فعلا حلو جدا فعلا انا يعني انت وضحتها لي بس هي- ده كان احساسي بصراحه يعني انا ده اللي هو بيوصلني لل- للراحه النفسيه ان انا احس ان انا يعني كل اللي حوالين مني مرتاحين وده وده اكيد كل اللي حوالين مننا عايزين يشوفونا مرتاحين برضه فهي ده الاحساس اللي احنا بنبقى عايزين نحسه من ناحيه بعض كلنا حلو جدا ومتشكره والراحه جدا النفسيه بنكتسبهاش غير من اللي حوالين مننا فعلا زي ما انت بتقولي ان هم الناس الايجابيين حقيقه دي دي حاجه حقيقيه فعلا حقيقي جدا متشكره جدا لمشاركتك ومستنيين وأنا تاني اتشرفت اتصالك بيك باذن جداً.
الله ميرسي جدا لحضرتك وزي ما احنا اتكلمنا وقلنا كده ان هيبقى عندنا اجنده احنا بنسجل فيها دايما المواقف الحلوه اللي بتحصل لنا علشان نلجا لها في الوقت المناسب لما نكون واقعين ومش لاقيين حاجه تسندنا فهنلاقي الاجنده دي مليانه الخيرات بتاعتنا والحاجات الحلوه الجميله اللي احنا مرينا بيها فنبتدي نبص عليها ونشوف قد ايه الدنيا حلوه وهنختم مع بعض بدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول فيه إيه؟ اللهم ارزقني الرضا وراحة البال اللهم لا تكسر لي ظهرا ولا تصعب علي حاجة ولا تعظم علي أمرا اللهم لا تحني لي قامة ولا تكشف لي سترا ولا تفضح لي سرا في الدعاء ده احنا جمعنا كل الحاجات اللي ممكن تجمع لنا الراحة النفسية اللي ممكن تحس بيها في حياتك انك تحقق كل اللي بتتمناه ان ربنا ما يصعبش عليك حاجة انك عمرك ما تتكسر في اي موقف وان ربنا سبحانه وتعالى يبقى سترك طول حياتك سعدت جدا معاكم النهارده ويا رب يكون البرنامج ضاف ليكوا راحه نفسيه تكونوا حسيتوا بيها ومستنياكوا كل اسبوع يوم الحد من تسعة ونص لعشرة في برنامج عقدة وحلين مع رشا جمعة على تسعينات اف ام هستناكوا تجاوبوا على سؤال الحلقة الجاية واستنى مشاركتكم لو تحبوا نتكلم في أي مواضيع برضو يا ريتوا تقولوا لي عليها هنستنى تليفوناتكم على 01000 42 78 94 وعلى صفحة البرنامج مبسوطة جدا إني كنت معاكم ويا رب أكون كمان أنا قدرت أبسطكم سلام عليكم